التمويل الثاني اصحاح سبعة طبعا احنا هنعدي احداث كتيرة وهننط لغاية ما داود بقى ملك فعلا بقى لانه ساعات احنا نركز على داود طول ما كان صغير لكن الحقيقة داود فضل قلبه الى حد كبير يعني حتى لو اتوسخ يرجع ينضف بسرعة فالاخر حياته احتفظ بهذا القلب الثمين عشان كده لما تقروا بقى سفر الملوك تلاقوا ان ربنا بقى يقيس كل ملك بعد داود على داود كل ملك كان يتقاس على داود ازاي لو مشي كويس يقول فعل الصلاح او الخير مثل داود ابوه او داود جده ولو مشي غلط لانه لم يفعل كما فعل داود فاصبح ربنا حاطط داود ستاندرد وكل الملوك اللي وراه بيتقاسوا عليه فده معناه ان داود كمل حياته الى الاخر محبوب من الله و... ومفرح ربنا آه فاحنا اللقاء اللي هندخل فيه دلوقتي جه بعد كذا حادثة بعد ما شاول مات وداود بقى الملك وبعدين داود فضل سبع سنين ملك على يهوذا بس وبعدين كل شعب اسرائيل ملكه فاستقر داود كملك في الوقت ده تابوت العهد كان بسبب الحروب كان مركون عند في قرية كده فداود نقله صح اللي فات مش هنذاكره المرة دي خدناه في المؤتمر اللي فات حب ينقل التابوت للمملكة عشان ياخد مكانه الطبيعي لأن تابوت العهد في العهد القديم يمثل حضور الله فنقله بكرامة كبيرة قوي في إصحاح ستة وقدم عمل احتفال ضخم عشان تابوت العهد يدخل مدينة داود اللي اتسمت على اسمه بعد كده صهيون أو مدينة داود هنشوف بقى بعد ما استقر التابوت فكر داود ازاي ده اللي هنشوفه في اصحاح سبعة ونشوف ايه اللي فيه في قلب داود وكان لما سكن الملك في بيته الملك داود بقى وأراحه الرب من كل الجهات من جميع أعدائه أن الملك قال لنافان النبي انظر إني ساكن في بيت من أرض وتابوت الله ساكن داخل الشقق فقال ناسان للملك اذهب افعل كل ما بقلبك لأن الرب معك وفي تلك الليلة كان كلام الرب إلى ناسان قائلا اذهب وقل لعبدي داود هكذا قال الرب أأنت تبني لي بيتا لسكناي لأني لم أسكن في بيت منذ يوم أصعدت بني إسرائيل من مصر إلى هذا اليوم بل كنت أسير في خيمة وفي مسكن في كل ما سرت مع جميع بني إسرائيل هل تكلمت بكلمة إلى أحد قضاة إسرائيل الذين أمرتهم أن يرعوا شعب إسرائيل قائلا لماذا لم تبنوا لي بيتا من الأرض والآن هكذا تقول لعبد داود نقف هنا لما داود استقر ملكه وأراحه الرب من كل الجهات يعني كل الأعداء خلص منهم شاول مات آه ملك في صهيون ملك على إسرائيل فكر في إيه في التابوت وقال لنسان النبي قال له صح أنا أقعد في بيت من الأرض الأرض ده يعني كان أقوى أشجار وأغلى أشجار شجر الأرض ده وكانوا بيعملوا بيه البيو... القصور يعني فقال له أنا ساكن في بيت من الأرض وتابوت العهد أو تابوت الله ساكن داخل الشقق إيه الشقق خيمة الاجتماع كانت معمولة من بره حاجة اسمها الشقق الشقق دي عبارة عن جلود الحيوانات يخيطوها في بعض عشان آآ آآ وكانت من الشمس اللي تضرب فيها تبقى محروقة يعني تبقى مسودة فكانت الخيمة من بره خيمة الاجتماع منظرها من جوه من بره مبهدل لأنها الشمس ضاربة فيها على طول من جوه كله ذهب اللي يدخل بقى على القدس وقدس الأقداس يلاقي كل حاجة ذهب جوه فكانت رمز لأنه من بره أنا سوداء لكن جميلة من جوه لكن في الأول وفي الآخر دي خيمة فداود اللي فكر فيه ودي بقى حاجة تدل على قلبه انه ما يصحش ابدا انا اقعد في بيت محترم قصر وتابوت الله يقعد في خيمة محدش قال له عشان كده ربنا قال له أنا عمري طلبت من حد يعمل لي بيت أنا من ساعة ما سكنت وسط الشعب أنا ساكن في خيمة أنت شاغل نفسك بالموضوع ده ليه هل في حد من اللي قبلك أنا قلت له اعمل لي بيت من الأرض الطلب ده يعبر عن إيه الأول حاجة من حاجات اللي, م... اللي يمكن ما اتكلمناش عنها لكن يمكن أهم حاجة في قلب داود أنه داود يحب ربنا جدا ومشغول بربنا جدا ف يعني من غير ما حد ينبهه استكتر على نفسه قوي انه يكون ساكن مرتاح وتابوت الله اللي هو مسكن لله في العهد القديم يكون في مكان اقل قيمه عارفين ده يقابل المزمور اللي احنا بنقوله في صلاة النوم لو تفتكروه اذكر يا رب داود وكل ذله كيف حلف للرب ونبر لإله يعقوب لا أدخل بيتي ولا أصعد على سرير فراشي ولا أعطي نوما لعيناي ولا نعاسا لأجفاني إلى أن أجد موضعا للرب ومسكنا لإله يعقوب يعني أنا مش هيجيلي نوم غير لما سكن ربنا في مكان يليق بيه هو محدش قال له إن ربنا تعبان وعشان كده في العهد الجديد لما ذكروا القصة دي قالوا لأن العلي لا يسكن في مصنوعات الأيادي يعني السماء هي كرسي لله والأرض موطئ قدميه أي بيت تبنون لي يعني الفكرة ساذجة الفكرة ساذجة لأن الله مسكنه في السماء وقالها بتعبير لطيف السماء كرسي لله والأرض موطئ لقدميه يعني كأن السماء كرسي ورجليه بس لمسة الأرض متخيلين المنظر من عظمته لكن داود بحب ساذج بريء شايف انه لا تابوت الله لازم يقعد في حتة محترمة جدا في ناس من محبتها لربنا ما تعرفش توعظ وما تعرفش تخدم لكن تحب بيت ربنا جدا ويبقى بيت ربنا غالي عندها اكتر من بيتها ويبقى بيت ربنا يعني يدخلوه كده بمنتهى الفرح ده كل دي تعبيرات حب لله تعبير حب لله في واحد يدخل ينظف بيت ربنا ويبقوا فرحانين جدا لانه يعني احنا بننظف بيت ربنا دي كرامة كبيرة قوي ودي حاجة محترمة قوي احساس ان انا بخدم بيت الله صاحب الفكرة دي او اول واحد فكرنا بانه بيت ربنا اللي يحب ربنا يحب بيته واللي يحب ربنا يحب يسكنه ويريحه كان داود النبي عشان كده تلاحظوا ان نسان النبي قال له روح اعمل اللي انت عاوزه لانه شاف ان الكلام حلو يعني قال ناتان للملك اذهب افعل كل ما بقلبك عارفين ليه لان قلبك حسب قلب الله هو انت جاي تسألني يعني داود راح يستأذن من نسان برضه دي فيها حتة اتضاع قال له ايه رأيك يا نسان انا ما يصحش اقعد في بطن الارض وتابوت الله في الشقق فقال له افعل كل ما بقلبك لان الرب معك معنى كده ان نسان النبي يثق ثقة شديدة في نقاوة قلب داود لكن نفاجأ ان ربنا قال لنسان لا يا نتان انا مش موافق هنشوف ليه لكن الاول احنا بنقرا قلب داود قلب داود يحب الله ويحب يريح ربنا يا ريت تقولوا المزمور ده كل ليله لا اجد نوما لعيناي ولا نحاسا نعاسا لك حتى اجد موضعا للرب مسكنا لاله يعقوب يعني اللي يحب ربنا يحب يريحه يحب يبسطه طبعا ربنا مش اللي يبسطه مجرد مباني لا مش ده القصد لكن انت النهارده بتفكر تريح ربنا انت عارف ايه اللي بيريحه عياله اللي ضايعين دول روح لم وراهم لما تقعد تسهر عشان تصنع سلام في بيت تروح تقول الان اجد راحة لصبغي لاني ريحت ربنا الاول لما تكون بتصلي صلوة طويلة وتقدم توبة حلوة انت ريحت ربنا كده يعرف يجيلك نوم لكن عاوز تنام وتريح نفسك وربنا تعبان تعبان لان ولاده متبهدلين تعبان لانك انت مش عايش حياة توبة تعبان لانه في مشاكل كان ممكن تحلها برضتش تحلها لو انت بتحب ربنا مش هتنام ولا ترتاح الا لما تريح فداود كان يرفض ان يرتاح حتى يريح الله في حتة حب لربنا كانت باينة في مزاميره وباينة في شعوره وفي الفكرة الجريئة اللي جت في دماغه دي اللي محدش قالها له ان انا ما يصحش اسكن في بيت من الارض وتابوت الله ساكن وسط الشقق طبعا هي فيها اتضاع لانه هو مستكتر على نفسه انه يبقى مع انه ملك بس مستكتر على نفسه القبهة اللي هو فيها مقارنة بان الملك الحقيقي هو ربنا لو تفتكروا الغلطة الاساسية لشاول ان شاول بقى ملك ونسي ان ربنا هو الملك قبل ما يختار شاول ملك صمويل زعل جدا لما الشعب طلب ملك زعل جدا من الشعب فربنا قال لصمويل كلمة جميلة قوي قال له انت زعلان ليه يا صمويل هم ما رفضوكش انت دول رفضوني انا بخ... بطلبهم ملك يعني كان طلب الشعب انه يملك عليه ملك حتى يعني جرحت ربنا لان كونهم طالبين ملك معناهم معناها ان هم مش قابليني ملك او مش عاجبهم ان انا اكون ملك عليهم فلما صمويل طبعا صمويل قلبه زي قلب ربنا برضه فلما طلبوا ملك زعل جدا لكن ربنا قال له انت زعلان ليه هي جت فيك جت فينا اعمل لهم ملك على مزاجهم عشان يشوفوا طلبهم لكن كان واضح انه ربنا صعبان عليه من الطلب ده فلما فشل الاختيار الاولاني بتاع شاول الملك قال له سيبني اختار انا بقى ملك على قلبي على جم... على حسب قلبي ميزة داوود الملك انه ظل الى اخر حياته يرى انه نائب ملك وان الملك الحقيقي هو الله فاهمين الفكرة هو الملك قدام الناس لكن جوه قلب داوود الملك هو ربنا عشان كده كان ربنا فرحان وقت شاول ربنا اتلغى كملك وبقى شاول هو الملك زي نظام الدنيا لكن لما بقى داوود ملك رجع تاني ملك الله من خلال داوود تلاحظوا ان دي كانت نبوة عن السيد المسيح المسيح له المجد جاء يملك ويملك الله على الارض عشان كده نقول مزمور قد صارت الممالك كلها لله مزمور ده كأن داود بالنبوة بيرجع الملك كله لله لأن الله هو الملك الحقيقي عشان كده احنا نقول ليأتي ملكوتك فهنا داود كان شايف انه كملك قعد في قصر والملك الحقيقي مش قاعد في قصر فقلب نيله وعشان كده في اخر حياته هيحضر كنوز للقصر اللي هيعمله للملك الحقيقي وهيحضر كميات ضخمة من الذهب والفضة والخشب للهيكل اللي هيبنيه سليمان يعني احنا دايما نقول هيكل سليمان سليمان هو اللي بنى الهيكل لكن في الحقيقة اللي أعد لكل البناء كان داود لأن الشهوة دي كانت شهوة قلب داود والرغبة في بناء البيت كانت رغبة داود لكن نفذها سليمان بخطة من إلهية قال له اذهب وقل لعبد داود هكذا قال الرب أأنت تبني لي بيتا لسكناي معناه ايه السؤال ده ربنا اعترض شوية على الطلب اعترض لسببين السبب الأولاني قال له أنا لم أسكن في بيت منذ يوم أصعدت بني إسرائيل من مصر إلى هذا اليوم تعرفين لما موسى خرج الشعب استلم الشريعة وعمل خيمة الاجتماع وبقى الراه ساكن وسط شعبه ممثل في خيمة الاجتماع وفضلت الخيمة دي تتحرك والشعب يتحرك وراها انت عارفين كان حتى نظام الحركة ايه كان الخيمة دي في منتصف الشعب وكانت كل ال ال القبائل اليهودية مرصوصة على شكل صليب حوالين الخيمة في النص والخيمة لما يرفعوها عشان تتحرك كل الشعب يرفع خيمة عشان يتحرك وأول ما موسى يتحرك تتحرك الخيمة قدامه وهو زي ما بيعمل الكاهن لغاية النهاردة يبخر ويقول قم أيها الرب الإله وليتفرق جميع أعدائك وليهرب من قدام وجهك كل مغضب اسمك القدوس ده كلام موسى على فكرة احنا بنقوله لغاية دلوقتي في كل قدام لكن اللي ابتدى القصة دي كان موسى النبي أول ما تترفع الخيمة هتتحرك يقول الحكاية دي يقول له قم أيها الرب الإله وليتفرق جميع أعدائك يعني كله يوسع لأن الرب الإله يمشي وشعبك يكون بالبركة ألوف رباط يمشي في ديله فقال له أنا من ساعة ما طلعت الشعب من مصر أنا ما طلبتش أسكن أنا قاعد في خيمة عشان أعلم الناس إنه إحنا ملناش مكان على الأرض أنا غريب على الأرض وهم غربة على الأرض وأبونا إبراهيم عاش غريب وإسحاق غريب ويعقوب غريب والشعب فضل غريب وأنا عاوزهم يفضلوا فاهمين المعنى ده إن الحياة في خيمة عشان كده بولس حتى يقول في العهد الجديد النقضة بيت خيمتنا الأرضي لنا في السماوات بناء بيت من الله غير مصنوع بيد أبدي يعني المق... المستقر أو الاستقرار يكون في السماء على الأرض كله خيم الجسد ده خيمة والمبنى ده خيمة والدنيا دي كلها خيمة لكن الحقيقة الطلب نابع من قلب محب فربنا مش عاوز يكسف داود يعني هو ما كانش ناوي يعمل مسك لأنه قال له أنا عاوز أنا متعود أقعد في خيمة ربنا من طباعه قال له أنا متعود على الخيمة والناس واخدة على كده وعمري ما طلبت من حد حاجة لو أنا كنت عاوز مسكن ما أنا جاي قبل منك عشرات من القضاة وما طلبتش منهم الطلب ده فده كان أول سبب للرفض إنه يعني فكرة المسكن ما كانتش على البال قوي يا داود لأن أنا واخد على نظام الخيام كأنه عاوز يقول له أنا ما زلت غريب على الأرض فالسبب الثاني أأنت تبني لي بيتا لسكناي هتبان في المعنى اللي بعده هكذا تقول لعبد داود هكذا قال رب الجنود على الثمان أنا أخذتك من المربض من وراء الغنم لتكون رئيسا على شعب إسرائيل وكنت معك حيثما توجهت وقربت جميع أعدائك من أمامك وعملت لك اسما عظيما كاسم العظماء الذين على الأرض الذين في الأرض وعينت مكانا لشعب إسرائيل وغرسته فسكن في مكانه ولا يضطرب بعد ولا يعود بنو الاسم يذللونه كما في الأول ومنذ يوم أقمت فيه قضاء على شعب إسرائيل وقد أرحتك من جميع أعدائك والرب يخبرك أن الرب يصنع لك بيتا إيه حكاية أنا أخذتك من المربد من وراء الغنم إيه اليوم بقى الكلام ده يعني أنا داود جايبك من وراء الغنم أأنت تبني لي بيتا فاهمين هو خايف منه في إيه هو خايف عليه من الكبرياء احنا ما نقدرش نقول ان فيها كبرياء لسه لان هي فيها حب هو عاوز يبني له بيت لانه مستكتر يقعد في الشقق قال له انا ما طلبتش من حد يبني لي بيت ومش عاوزك تنسى يا داوود ان انا اخذتك من وراء الغنم طبعا ده بقى ملك واستقر وحواليه واعظم ملك في الوقت ده مملكه داوود كانت قويه جدا لكن ربنا مش عاوز داود ينسى الايام الاولانيه انا اخذتك من المربض من وراء الغنم لتكون رئيسا على شعب اسرائيل هو اصل ربنا سامحوني في التجاوز اللي اقوله يعني اتقرص في شاول شاول ابتدى صغير وضاع وتكبر فمش عاوز داود كمان يبني بيت يتكرم على الله ببناء بيته ويقع كده في شوية كبرياء هو يعني مش عاوز داود يضيع فقال له أأنت تبني لي بيتا لسكناي وعاوز يقول له هو مين اللي بيبني للتاني يا داود أنا اللي هبني لك ولا أنت اللي تبني لي قال له لا أنت ما تبنيش يا داود إيه رأيك أنا هبني لك أنا بيت عشان كده يقول له الرب يخبرك أن الرب يصنع لك بيتا طب يا رب أنا قاعد في بيت قال له لا لا ده انا هعمل لك البيت اللي انت ما تحلمش بيه يا داود البيت هنا مقصود بيه ايه النسل والمسيح اللي جاي بعدين وكنيسة العهد الجديد اللي مستنياه قال له انت عشان بس بتفكر تبني لي بيت انا بقى هعمل لك بيت يا داود ما كنتش تحلم بيه ولا حد من اللي قبلك حلمه بالبيت اللي هعمله لك الرب يخبرك ان الرب يصنع لك بيتا متى كملت ايامك واضطجعت مع ابائك أقيم بعدك نسلك الذي يخرج من أحشائك وأثبت مملكته هو يبني بيتا لاسمي وأنا أثبت كرسي مملكته إلى الأبد ده مين ابن داود اللي هيثبت كرسيه إلى الأبد مسيح شوفوا بقى النبوات تاخد بعدين دايما بعد حرفي مباشر ممكن يحصل في الأيام اللي جاية على طول وبعد بعيد شوية ممكن يحصل في زمن المسيح وأحيانا بعد ثالث على الأبدية في واحد مرة شبهها من الغربيين لأن عندهم جبال كتيرة لما تبقى ماشية في عربية في سكة جبلية تشوف كده جبل عالي قوي لما تقرب منه تلاقي في جبل بس في وراه تاني جبل تقرب أكتر تلاقي ورا الجبل التاني في جبل تالت بس من بعيد المنظر ايه في جبل واحد فاهمين الفكرة فالنبوة احيانا تبقى نبوة واحدة لكن كل ما تقرب من الزمن تكتشف ان ليها ابعاد مختلفة البعد الاولاني ينطبق على سليمان ان يا داوود انت هتنام والملك اللي بعدك انا هعززه تمام اكراما ليك وأثبت كرسي مملكته فعلا في زمن سليمان استقر كرسي مملكة إسرائيل كما لم يستقر من قبل ولا من بعد لكن البعد اللي يهم المسيح له المجد طبعا حتة إلى الأبد الكرسي يثبت إلى الأبد طبعا بالمسيح بقى ده كرسي العهد الجديد دي كنيسة العهد الجديد وعشان يثبت إلى الأبد يبقى واخد البعد ال- ال- الأبدي أو الإسخاتولوجي بتاع الحياة الأخرى أن المسيح يملك إلى نهاية الدهور في الحياة الأخرى فبيقول له هو يبني بيتا لاسمي أنا أثبت كرسي مملكته إلى الأبد أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا ماشي أنا هكون أبوه طبعا إشارة واضحة للمسيح له المجد وأيضا نبوة عن أن ربنا هيبقى سليمان ابنه إكراما لخاطرك يا داوود ابنك ده هيبقى ابننا إن تعوج أؤدبه بقضيب الناس وبضربات بني آدم ولكن رحمتي لا تنزع منه كما نزعتها من شاول الذي أزلته من أمامك هو طبعا داود خايف من ايه داود شاف بعينه ملك قبل منه ربنا تخلى عنه وربنا رفضه هو ماشي مع ربنا بيحب ربنا جدا لكن خايف على الملك اللي هيجي بعده ابنه لما يمشيش كويس قال له بص عشان خاطرك ابنك هيبقى ابني وهأدبه لكن لا يمكن أسلمه للموت ولن أنزع رحمتي منه كما نزعتها من شاول عشان خاطرك يا داود فاهمين عشان كده احنا بنميل الى الاعتقاد ان سليمان لم يهلك تعرفين سليمان في اخر حياته انحرف ومشي مع نساء امميات يعبدوا الاوثان وازغنا قلبه عن عباده الله لكن نهايته ما اتحسمتش في الكتاب لكن احنا نميل من كتابات سليمان بالذات سفر الجامعة انه في اخر حياته اكتشف انه باطل الاباطيل الكل باطل ورجع الى الرب وقال في اخر كلامه قبل ما يروح السماء قال اسمع ختام الامر كله اتق الله واحفظ وصاياه لانه يحضر كل عمل الى الدينونة ان كان خيرا ام شرا فسليمان لم تنزع الرحمة عنه بالرغم انه جاله وقت انحرف بشفاعة مين داود ابوه عشان خاطر الغالي داود فاهمين الفكرة فهنا بيقول له طب يا رب الحكاية اتقلبت داود داخل يقول لك انا يا رب نفسي ابني لك بيت طلع من القعدة ايه اسمع يا داود انا هبني لك انا بيت فاهمين الفكرة ماشية ازاي هو قال له يا رب نفسي ابني لك بيت وريحك بلاش بهدلة الخيم دي فقال نسان روح قول له يا نسان لا لا انت تبني بيت وانا عمري طلبت من حد يبني لي بيت ما تتعبش نفسك بس برضه مش عاوزك تنسى ان انا خدتك من فين من ورا الغنم من المربد من, و... من وراء الغنم وجعلتك رئيسا على شعب اسرائيل لكن لان ربنا يعرف قلب داوود ان الشهوة دي شهوة حب قال له انا هبني لك بيت وهوعدك ان ابنك مش هيزوق ابدا وانا اكون له ابا واثبت كرسي مملكته الى الابد ورحمتي لا تنزع منه ويأمن بيتك ومملكتك إلى الأبد أمامك كرسيك يكون ثابتا إلى الأبد فحسب جميع هذا الكلام وحسب كل هذه الرؤية كذلك كلم نسان داود يبقى المنطقة دي تبين لنا حاجتين في قلب داود احنا يعني شغالين عليهم من الأول واحد كان يحب داود الله يحبه قوي ومشغول بيه على طول بقى ملك وبقى عظيم لكن كل اللي شغله نفسي اعمل بيت لربنا ريحه اتنين ان داوود متواضع وربنا عاوزه يفضل طول عمره صغير عاوزه يفضل دايما متواضع عاوزه يفضل دايما فاكر انا خدتك من ورا الغنم وعملتك رئيسا على شعب ما تنساش دي طول حياتك ودي كأنها يعني كلمتين دول هم اللي يقدموا الواحد لربنا كم تحب الله وكم تتضع امام الله لو عاوزين ملخص قلب داوود يبقوا الكلمتين دول قلبك قد ايه بيحب ربنا وقلبك قد ايه مكسور او متضع امام الله انت فاكر انك من ورا الغنم ولا نسيت نمرة اتنين انت مشغول تريح ربنا ولا بتريح نفسك دول اللي هيحسموا او هيورونا او يوروا ربنا قلبك وقلب داود فدخل الملك داود وجلس امام الرب يعني ايه جلس امام الرب وربنا فين عشان يقعد قصاده اه بس هما غالبا في الخيمة انتوا عارفين كان في نظام في خيمة الاجتماع في الدار الخارجية وفي القدس وفي قدس الأقداس طبعا ما يقدروش يدخلوا قدس الأقداس القدس من بره كده كان ممكن داود ككاهن أو نبي أعتقد كان ممكن يدخل لغاية القدس فدخل وقعد عارفين لما واحد يدخل على الكنيسة وهي ضلمة كده ويقعد عاوز يكلم ربنا في الهادي جلس لأنها خلوة بقى لأنه أنا بعتقد أنه كان ساعتها مبهول كده يعني ما مش لامن نفسه لأن هو بيقول له يا رب عاوز أبني لك بيت وطلع من الموضوع إيه بوعد أن ربنا بيقول له أنا يا داود هبني لك بيت ما حصلش وابنك هعمل فيه وأسوي ومملكتك واسمك وشغلك طب أنا رب اللي ناوي أتعب وأعمل أنت كده وفرت عليا كل حاجة وطلعت أنا كسبان كل حاجة فدخل الملك داود وجلس أمام الرب وقال من أنا يا سيدي الرب وما هو بيتي حتى أوصلتني إلى ها هنا من أنا يا سيد الرب وما هو بيتي حتى أوصلتني إلى ها هنا وقل هذا أيضا في عينيك يا سيد الرب فتكلمت أيضا من جهة بيت عبدك إلى زمان طويل يعني إيه الكلام ده أنا, أنا, أنا مين أنا يا سيد الرب ومين كان محترم في بيتنا حتى أوصلتني إلى ها هنا هو طبعا قال له أنا مش عاوزك تنسى أنك أنت صغير قال له يا رب أنا مش ناسي هو أنا مين أنا عشان أوصل لغاية المكان ده ومن في بيتي يستاهل الكرامة اللي أنت اديتهاني دي كلها من أنا يا سيد الرب وما هو بيتي ما هو بيتي يعني إيه اللي في بيتي يعني كان يستاهل العز اللي أنا فيه ده كله حتى أوصلتني إلى ها هنا وكان قليلا في عينيك يا سيد الرب كل اللي عملته عشان لسه كمان هتوعدني فاهمين المعنى قل هذا أيضا في عينيك يا سيد الرب فتكلمت أيضا من جهة بيت عبدك إلى زمن طويل يعني هو اللي انت كنت عملته كان قليل عشان لسه كمان هتقول لي أعمل وأسوي فاهمين شعور داود داود حاسس انه ربنا مغرقه فقال له انا صغير قوي ومستاهلش خالص اللي انا فيه ولا حتى حد في بيتي كان يستاهل العز اللي انا فيه وهو اللي انت عملته ده كان قليل عشان لسه كمان يا رب بتقول لي هعمل لك واعمل لاولادك وحافظ عليكم فكان قليلا في عينيك يعني هو اللي انت عملته معايا ده كان قليل يا سيد الرب فتكلمت من جهة بيت عبدك الى زمن طويل يعني يا رب انت محاصرني امبارح حلو واول امبارح حلو والنهارده جميل وبكره كمان بتوعد ان يبقى زي الفل فاهمين الإحساس بتاع داود داود لما اشتهى أن يبني بيت لله ربنا قال له بلاش لغرض ما هنعرفه جنب حكاية انه مش عاوز يتكبر وجنب حكاية انه ما حدش بنى بيت قبل كده لكن لأن هذه الشهوة من قلب محب لله متواضع ربنا قال له أنا هدي لك يا داود وابني لك وأعمل لك فداود بقى داخل مكسوف جدا من ربنا مكسور قدام ربنا مين أنا يا رب عشان تعمل معايا ده كله مين أنا اللي ترفعني تخليني ملك مين أنا اللي تاخدني من ورا الغنم وترقيني وابقى رئيس مين أنا اللي بيت يسا ده يتعرف اللي كان نكرة ولسه كمان قليل في نظرك اللي عملته عشان لسه بتوعد هعمل واسوي وهذه عادة الإنسان يا سيدي الرب تاخدوا بالكم كل ما يكلم ربنا يقول له إيه هنا يا سيدي الرب ثلاث مرات في ثلاث آيات ورا بعض يبقى لسه الرب هو الملك فاهمين هو مكسور هو صغير ولما يتكلم يقول له عبدك من انا يا سيد الرب وما هو بيت عبدك من انا يا رب انا حتة واحد خيبان صغير هذه عادة الانسان يا سيد الرب يعني ايه انا رب اللي قلت وطلبت ما يزعلكش انا انا بس فكرت زي ما الناس بتفكر ان انا ابني لك بيت يعني هو عاوز يقول له يا رب انا ما قصدتش يعني اطلب حاجة وحشة هذه عادة الانسان ان اللي بيحب واحد بيحب يريحه بماذا يعود داود يكلمك وأنت قد عرفت عبدك يا سيد الرب مش عارف أقول لك إيه وأنت عارف كل اللي فيها فاهمين الحوار ماشي إزاي الإصحاح ده فيه مستوى من الحب والحوار العميق بين قلب داود وقلب الله قلب داود اللي بيحب ربنا ومشغول يرضيه وقلب ربنا اللي بيحب داود وعاوز يريحه ويضمن له أبديته ومستقبله وداود يقول له يا رب سيد الرب وانت وبتعمل وكتير عليا وانا ما استاهلش وانا صغير وربنا يقول له انا هعمل لك وادي لك واسوي لك فبيقول له بماذا يعود داود يكلمك يعني مش عارف اقول لك ايه انت قد عرفت عبدك يا سيد الرب ما انت عارف اللي انا قصدته انت عارف قلبي انت عارف يا رب ان انا بحبك عارفين مين اللي قال التعبير ده برضه تفتكروا اه بطرس برافو عليكم لما المسيح قال له يا سمعان ابنون أتحبني أكثر من هؤلاء اندفع أول مرة قال له أحبك أنت تعلم يا رب أني أحبك قال له طيب ارعى خرافي بعدين سأله تاني يا سمعان ابنون أتحبني أكثر من هؤلاء قال له أنت تعلم أني أحبك قال له ده برع غنم سأله ثالث مرة يا سمعان ابنون أتحبني فحزن بطرس كسف لأنه حس إن المسيح مش مصدق الإجابة أو عاوز ينبهه إنه وبعدين بقى كل مرة تعمل فيها كده ايوه يا رب بحبك وتطلع اونطة في الاخر وتنكر فقال له يا رب انت تعلم كل شيء يعني ثالث مرة ما قدرش يقولها كده خبط زي كل مرة انت تعلم اني احبك لا قال له يا رب انت تعلم كل شيء يعني انت عارف لكن لانه فعلا بيحبه عادها له تاني بعدها قال له انت تعلم اني احبك برضه لأنه فعلا بيحبه بس هو يعني كان مش عاوز يظبط الحتة الغلط فقال له أنت قد عرفت عبدك يا سيد الرب من أجل كلمتك وحسب قلبك فعلت هذه العظائم كلها لتعرف عبدك تاخدوا بالكم الكلام في قلب داوود وقلب الله فقال له رب عشان انت قلبك حلو عملت معايا ده كله مش عشان انا حلو عشان انت قلبك طيب حسب قلبك فعلت هذه العظائم كلها لتعرف عبدك لذلك قد عظمت أيها الرب الإله لأنه ليس مثلك وليس إله غيرك حسب كل ما سمعناه بأذاننا يعني أنت رب فيش زيك ومهما الناس قالت عن أي حد حد سيجي جنبك وأية أم على الأرض مثل شعبك إسرائيل الذي صار الله ليفتديه لنفسه شعبا شوفوا النبوة قد كده دقيقة مين عنده عز زينا الذي الله بنفسه يفتدي شعبه بنفسه لنفسه فاهمين يفتديه الله يفتديه لنفسه شعبا يعني ربنا عمل الفداء بنفسه عشان يشتري شعبه لنفسه مستوى رائع قوي مين شعب عنده العز ده كله ويجعل له اسما ويعمل ويعمل لكم بيفكر في الشعب العظائم والتخويف لأرضك أمام شعبك الذي افتديت لنفسك من مصر من الشعوب آلاتهم وثبتت لنفسك شعبك إسرائيل شعبا لنفسك إلى الأبد شوفوا حكاية لنفسك لنفسك يعني أنت اشتريتنا يا رب وأنت يا رب صرت لهم إلها والآن أيها الرب الإله أقم إلى الأبد الكلام الذي تكلمت به عن عبدك وعن بيتي وافعل كما نطقت وطبعا داود ما صدق سمع الوعد الحلو ده قال له يا رب يعني ما فيش زيك وربنا يخليك لينا وكده لكن آآ آآ اعمل بقى اللي انت قلت ده يا رب حلو قوي اللي انت قلت ده أقم لعبدك البيت وأقم الوعد اللي انت قلته وليتعظم اسمك إلى الأبد فيقال رب الجنود إله على إسرائيل وليكن بيت عبدك داوود ثابتا أمامك لأنك أنت يا رب الجنود إله إسرائيل قد أعلنت لعبدك قائلا إني أبني لك بيتا لذلك وجب عبدك في قلبه أن يصلي لك هذه الصلاة والآن يا سيد الرب أنت هو الله وكلامك هو حق وقد كلمت عبدك بهذا الخير فالآن ارتضي وبارك بيت عبدك ليكون إلى الأبد أمامك لأنك أنت يا سيد الرب قد تكلمت فليبارك بيت عبدك ببركتك إلى الأبد الآن يا سيد الرب أنت هو الله وكلامك هو حق وقد كلمت عبدك بهذا الخير الإصحاح ده من الإصحاحات الجميلة يقابله متكرر تاني عشان اللي عاوز يدرس بذمة في أخبار الأيام الإصحاح 17 هو نفس السيناريو ده متكرر بطريقة متقاربة جدا أخبار الأيام إصحاح 17 أخبار الأيام الأولى لكن ده يورينا كيف يدور الحوار بين قلب داوود وقلب الله الحب بقى والرومانسية داود بيفكر يريح ربنا وربنا بيفكر في مستقبل داود داود مكسوف من ربنا وصغير وربنا يقول له انا رفعتك يا داود وعملت لك وبعدين داود يبتدي يسبح ربنا يقول له مفيش حد زيك ويتمسك بوعده يورينا يعني ايه خلوة يورينا يعني ايه حب بين انسان وبين ربنا وقد كده اللي ربنا بيحب بيرفعه واللي بيحب ربنا قد كده بيتلهي عن الدنيا كلها بحب ربنا آم، اراجع معاكم بقى المزمور اللي ماشي مع الكلام ده اللي هو بتاع صلاة النوم اللي يبدو انه اتقال في نفس الموقف ده مزمور 132 او في الاجبية في صلاة النوم المزمور الثالث واحد اذكر يا رب داود وكل ذله اعتقد المزمور ده اتقال في الموقف ده او في موقف مشابه كيف حلف للرب نذر لعزيز يعقوب لا أدخل خيمة بيتي لا أصعد على سرير فراشي لا أعطي وثنا أو نوما لعيني ولا نعاسا لأجسامي أو أجد م- حتى أجد مقاما للرب مسكنا لعزيز يعقوب يعني رب مش ممكن هرتاح ولا يجي لي نوم غير لما أنت ترتاح وتسكن هو ده قد سمعنا به في أسرافه خلي بالكم هندخل بقى على النبوات العميقة ايه أسرافه دي يقول وأنت يا بيت لحم أسرافة ده الاسم الثاني البيت لحم أسرافة لست الصغرى بين ولايات يهوذا لأن منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل بيت لحم أسرافة دي مدينة مين أساسا داوود ده بيت, بيت داوود ده دي اللي اتولد فيها إكراما لداوود المسيح اتولد فيها شوفوا العز وشوفوا النبوة فعشان كده داوود بروح النبوة يقول هو ذا قد سمعنا به في أسرافه يعني بيته هيتبني فين في بيت لحم اشمعنى لان المسيح هيجي في بيت لحم هو ده اللي هيبني البيت البيت اللي بجد فبيقول هو ذا قد سمعنا به في افراط وجدناه في حقول الغاب او عقول الوعر الحتت اللي كان داود بيقدر يلف فيها هربان من شاول كان ربنا معاه في كل خطوه فبيقول انا كنت لاقيه في كل حته قدامي يعني ربنا كان معاه في كل لحظه لندخل الى مساكنه نسجد عند موطئ قدميه قم يا رب هنا بتاعت موسى دي بتاعت خيمة الاجتماع قم يا رب لكن هنا قم يا رب إلى راحتك يلا يا رب تعالى نريحك وتسكن وتستقر أنت وتابوت عزك كهنتك يلبسون البر التسبيحة دي كان بيقولها وهو ماشي قدام التابوت يقول له قوم يا رب وارتاح أنت وتابوت عزك كهنتك يلبسون البر وأبرارك وأتقياءك يهتفون يعني يا رب انت لبست كهنة البر المزمور ده لازم يقوله الكاهن لو هيصلي صلاة النوم ان كان في القداس ده من المزامير اللي يقولها الكاهن لازم ليه لانه هنا انا بلمس العز المسيح لبسنا البر احنا ككهنة ما عندناش بر لكننا لبسنا المسيح انتم الذين اعتمدتم قد لمستم المسيح فكهنتك يلبسون البر وأبرارك أو أتقيائك يهتفون أو يسبحون يعني أنت أنت اللي خلتنا كلنا في عز الكهنة أبرار والأتقياء آه، فرحانين من أجل داود عبدك الآية دي بقى شغلان لا ترد وجه مسيحك مين داود ومين مسيحك هنا من أجل داود عبدك لا ترد وجه مسيحك كمان كانت تتاخد عشان خاطر داود بتاع الغنم لا ترد وجهك عن داود المسيح النهارده فاهمين عشان خاطر داود الغالي الصغير اللي انت اخترته كنت فرحان بيه ما لا ترد وجهك عن مسيحك يعني يا رب عشان خاطر الايام الحلوه بتاعت زمان اوعى اضيع منك بعد ما بقيت مسيحك فاهمين بعد ما كبرتني وعززتني وخلتني مسيحك لا ترد وجهك عني فاهمين المعنى ما تبعدش عني تتقال كمان من اجل داود عبدك لا ترد وجهك عن مسيحك اللي جاي اللي هو مين سليمان ابنه الملك اللي جاي بعده ممكن تتقال من أجل داود عبدك لا ترد وجهك عن مسيحك طبعا مسيح الحقيقي لكن الحقيقة بقى هي ف- في لغة الآباء داود هو مسيح العهد القديم فمن أجل داود عبدك لا ترد وجهك عن مسيحك المسيح كان دايما يلقب نفسه أو يحب تسمية ابن داود فنحن نقول من أجل المسيح لا ترد وجهك عن مسيحك يعني إيه أو من أجل داود العهد القديم وداود العهد الجديد لا ترد وجهك عن مسحائك فاهمنا ولا صعب اللي احنا بقى نحن المسحاء فممكن كل واحد يقولها على لسانه من أجل داود عبدك لا ترد وجهك عن مسيح عشان خاطر داود المحبوب لا ترد وجهك عني أو من أجل المسيح ابنك الوحيد الابن الكلمة اللي مفيش زيه لا ترد وجهك عن مسيحك أقسم الرب لداود بالحق لا يرجع عنه من ثمر بطنك أجعل على كرسيك هنا بيكتر الكلام اللي قاله له في صمويل التاني سبعة هو قال له أنا مش مش هغير وشي من عن ابنك أبدا فقال له فهنا بيفتكر القسم حاجات تميز داود ان داود كتير قوي ما يسترجع وعود الله يحب قوي يفكر نفسه بيه اقسم الرب لداود بالحق ولا يرجع عنه من ثمر بطن بطنك اجعل على كرسيك ان حفظ بنوك عهدي شهادات التي اعلمهم اياها بنوهم ايضا الى الابد يجلسون على كرسيك ده طلع مش سليمان بس ده مين بقى الكلام هنا على مين بنوهم ايضا يجلسون الى الابد على كرسيك مين اللي هيملك مع المسيح ولاد العهد الجديد ولاد النعمة دي فبيقول لو حفظوا الشهادات بتاعتي والوصايا بتاعتي ليك يا داود عندي ان اولادك كلهم اللي هيمشوا في سكتك وهيتحلوا بقلبك اجلسهم كلهم على كرسيك عشان كده في سفر الرؤيا يقول ايه من يغلب ساجعله يجلس في كرسي كما جلست انا في كرسي ابي اللي هي فكرة الجلوس عن يمين الاب لان الرب قد اختار صهيون اشتهاها مسكنا له يعني ربنا رجع المدينة بتاعت داود وبقت مدينة الله وسكن فيها واتعمل فيها الهيكل بعد كده ومقصود بها صهيون العهد الجديد كنيسة العهد الجديد الأبدي هذه هي راحتي إلى الأبد هذه بتتقال على كنيسة العهد الجديد ها هنا أسكن لأني اشتهيتها يعني بيت ربنا بيت محبوب عنده عشان كده نقول ما أحلى مساكنك يا رب إله قوات طعامها أبارك بركة ايه بركة الطعام في في كنيسة الله دلوقتي في العهد القديم مفيش جوع خالص الخير بلا حدود وفي العهد الجديد يعطينا جسده طعاما فطعامه أبارك بركة مساكينها أشبع خبزا ومش أي خبز خبز الحياة نازل من السماء الجماعة المساكين اللي داخلين مساكين بالروح دول متواضعين منكسر القلوب هأكلهم أكلة ما يحلموش بيها وأعطيهم خبز الحياة نازل من السماء كهنتها ألبس الخلاص يتمتعوا بخلاص العهد الجديد وأبطياء ويهتفون هتافا هناك أنبت قرنا لداود هنا, هنا أصل داود هنا ال ال المسيح له المجد رتبت سراجا لمسيحي مين اللي اتقال عليه السراج بتاع المسيح مين شاطر يجيبها دي يوحنا المعمدان المسيح قال كده كان هو السراج المنير وأنتم أردتم أن تستنيروا بنور ساعة فقال انا محضر واحد يمشي قدام المسيح بتاعي سراج كده نور ينور الطريق قصاده لكن ليس هو النور الحقيقي عشان كده في اول يوحنا يقول ايه لم يكن هو النور بل ليشهد للنور اهو هيأت سراجا لمسيح كان النور الحقيقي ده المسيح نفسه لكن في سراج يشهد للمسيح كل واحد فينا سراج لمسيحي لكن بالاولى يوحنا المعمدان عشان كده تاخدوا بالكم في الطقس القبطي يوحنا اتحط على شمال المسيح على طول على جنب الهيكل على طول على الشمال العبر على اليمين الملك عن يمين الملك وصديق العريس عن شماله يبقى يوحنا المعمدان على الشمال والعبر على اليمين وفي طقس الكاهن كل ما يطلع من الهيكل يسجد للثالوث الاقدس ويدي بخور يسلم على العذراء ويدي بخور يسلم على الملائكه ويدي بخور على الشمال يسلم على يوحنا المعمدان شله الملك خاصته الملكه والملائكة اللي حاضرين والقديسين يبقى وشه في اتجاه الناس لأن كلكم قديسين وبعدين وشه اتجاه يوحنا يقول له السلام ليوحنا بن زكريا الكاهن ابن الكاهن لأن أبوه كان كاهن وهو اللي عمد المسيح فبمثابة كاهن فهنا بيقول هيأت رتبت سراجا لمسيحي أعدائه ألبس خزيا وعليه تزدهر قداستي أو يزهر إكليلي يعني من خلال المسيح له المجد يأخذ العالم كله البر والقداسة الإنسان اللي قرب من ربنا قوي ويبقى قلبه حلو زي قلب داوود ربنا يكشف له بروح النبوة عن خطة الخلاص والأبدية وطعم الحياة الجديدة وأسرار الملكوت ويشوف المسيح من بعيد ويشوف عز السماء من بعيد ويشوف حاجات يمكن داوود كان فاهم مش فاهم معرفش لكن أكيد كان فرحان وأكيد كانت الصورة مشرقة جدا لكن مين اللي يقدر يقول اللي يكتشف الاكتشافات دي إلا اللي عنده قلب زي قلب دوت لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد